بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين من سفر أشعياء الإصحاح 33 الجزء الثاني في العدد الأربعة عشر من منا يسكن في نار آكلة من منا يسكن في وقائد أبدية السالك بالحق والمتكلم بالاستقامة الرازل مكسب المظالم النافض يده من قبض الرشوة الذي يسد أذنيه عن سمع الدماء ويغمض عينيه عن النظر إلى الشر هو في الأعالي يسكن حصون الصخور ملجأه يعطى خبزه ومياهه مأمونة الملك ببهائه تنظر عيناك تريان أرضا بعيدة قلبك يتذكر الرعب أين الكاتب أين الجابي أين الذي عد الأبراج الشعب الشرس لا ترى الشعب الغامض اللغة عن الإدراك العيي بلسان لا يفهم انظر صهيون مدينة أعيادنا عيناك تريان أورشليم مسكنا مطمئنا خيمة لا تنتقل لا تقلع أوتادها إلى الأبد وشيء من أطنابها لا ينقطع بل هناك الرب العزيز لنا مكان أنهار وترع واسعة الشواطئ لا يسير فيها قارب بمجداف وسفينة عظيمة لا تجتاز فيها فإن الرب قاضينا الرب شارعنا الرب ملكنا هو يخلصنا ارتخت حبالك لا يشددون قاعدة ساريتهم لا ينشرون قلعا حينئذ قسم سلب غنيمة كثيرة العرج نهب نهبا ولا يقول ساكن أنا مرضت الشعب الساكن فيها مغفور الاسم مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس بعد ما أشعياء اتكلم في الجزء الأول في الإصحاح 33 عن خراب أشور وبين إزاي ربنا هيجي كنار أكلة وهيقضي على أشور اللي شبهها أشعياء بالقش أو بالحشيش وهنا بدأ أشعياء يتساءل إذا كان ربنا بهذه القوة إذا كان ربنا بهذه العظمة فبيسأل من منا يسكن في نار أكلة مين يقدر يعيش مع إله بهذه القوة هيبتدي أشعياء في الجزء الثاني من الإصحاح يوصف لينا أمرين الأمر الأول هيوصف لينا مين اللي يسكن مع ربنا الأمر الثاني هيوصف لينا السكنة مع الله العيشة مع ربنا دي هيبقى شكلها إيه زي ما اتعودنا على أشعياء أحبائي نص الإصحاح الأولاني كان بيتكلم على الويل والنص الثاني بيتكلم على البركة من منا يسكن في نار آكلة من منا يسكن في وقائد أبدية مين اللي يكون له نصيب انه يسكن مع هذا الإله العظيم تعالوا نشوفوا مين له هذا النصيب أو مين له هذا الحق قال في العدد 15 السالك بالحق نمرة 2 المتكلم بالاستقامة نمرة 3 الرازل مكسب المظالم أربعة النافض يده من قبض الرشوة النقطة اللي بعد كده الذي يسد أذنيه عن سمع الدماء النقطة الأخيرة يغمض عينيه عن النظر للشر قلنا أحبائي أن ربنا نار أكلة نار أكلة بالنسبة للأشرار لكن النار ما تخوفش الذهب الذهب النار تعمل إيه تزيده نقاو طيب السؤال اللي بيسأله أشعية مين اللي يقدر يقف بثقة قدام هذا الإله مين اللي يقدر يثبت في يوم مجيء ربنا النار الأكلة ديت هيوصف جانبين الجانب السلبي والجانب الإيجابي أولا الجانب الإيجابي قال اللي يقف قدام الإله دوت اللي ما يخافش من ربنا في مجيئه مين قال نمرة واحد السالك بالإيه بالحق الحق هو الروح القدس روحك روح ربنا هو روح الحق يبقى السالك بالحق هو مين هو الإنسان اللي سالك بحسب روح ربنا الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم إيه أولاد الله معلمنا القديس يوحنا بيقول إن المسيح هيجي فكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما إن ذاك طاهر اللي وضع في ذهنه مجيء ربنا يعيش في حياة قداسة تتناسب مع المسيح اللي هيتقابل معاه طب إزاي الإنسان يعيش هذه الحياة قال ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو يسلك زي المسيح طب اسلك زي المسيح ازاي قال هي دي شغلة الايه الروح القدس يبقى السلوك بالحق انسان ينقاد لروح ربنا بحسب زي ما قيل عن شعب اسرائيل في البرية بحسب امر الرب كانوا ينزلون وبحسب امر الرب كانوا يرتحلون الشعب هو ماشي في البرية كان في قدامهم عمود ايه عمود سحاب عمود السحاب دوت ده روح ربنا زي ما يقودهم هم ايه هم يمشوا ادي اول شرط للانسان اللي عايز يعيش مع ربنا اللي يسكن في النار الابدية في الوقائد الابدية ديت النار الاكلة نمرة واحد يكون سالك بالحق ما يحزنش روح ربنا لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء لما اسلك في طريق واشعر ان الطريق ده بيحزن روح ربنا ما بيرضهوش الواحد يعمل ايه يرجع لا تحزنوا الروح دي نمرة واحد نمرة اتنين المتكلم بالاستقامة متكلم بالاستقامة ممكن تاخد أكتر من معنى المعنى الأول أنه الإنسان يتكلم باستقامة كلام المستقيمات يحب يعني ما يتكلمش بالتوى ما يتكلمش الكلام اللي له أكتر من معنى يعني ممكن واحد يقول كلمة ويقصد أن الكلمة دي معاني تانية ده ما بيتكلمش بالاستقامة لكن اللي بيتكلم بالاستقامة يقول الكلمة هو بيقصد الكلمة في معناها فده المعنى الأول للمتكلم بالاستقامة أيضا المتكلم بالاستقامة يا أحبائي يعني الإنسان اللي يعرف يلجم لسانه مش أي كلمة تيجي على لسانه يقولها لا يعرف إيه الكلام اللي ممكن يتقال والكلام اللي مش صح إن هو يتقال الكلام اللي له وقت والكلام اللي ده مش وقته للكلام وقت وللسكوت وقت ده إنسان متكلم بالإيه بالاستقامة أيضا الكلام الإنسان اللي متكلم بالاستقامة الإنسان اللي يتكلم بحسب استقامة كلمات الإنجيل مفصلا كلمة الحق باستقامة يعني يبقى كلامه بيتفق مع كلام الكتاب المقدس ليكن كلامكم مملح بإيه بملح يعني أي كلمة يقولها أي رأي يقوله أي فكر يقوله يكون بحسب فكر وكلام الإيه الكتاب المقدس يبقى النقطة الأولانية السارد بالحق منقاد بروح ربنا النقطة الثانية طب عمليا ازاي ينقاد بروح ربنا اقول لك تكلم بالاستقامة يعني اسلك كما يحق للايه للدعوة اللي دعيت اليها حسب كلام الانجيل ده الجانب الايجابي طب الجانب السلبي قال الجانب السلبي نمرة واحد الرازل مكسب المظالم النافض يده من قبض الرشوة الانسان اللي يرفض كل مكاسب الظلم الانسان اللي ما بقاش طمعان في مال العالم المسيح سمى مال العالم ده مال ايه مال ظلم في مثل وكيل الظلم قال اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم فبقى المال اللي في العالم ده اسمه مال ظلم تقولي لي ليه مال ظلم لأن أقول لك المال اللي في العالم متوزع بطريقة ظلمة تبص لها إنسان غني جدا جدا جدا وإنسان فقير مش لاقي ياكل ظلم فبيقول الرازل مكاسب المظالم النافض يده من قبض الرشوة الإنسان اللي ما بيحبش المال اللي مش متعلق بالمال ده إنسان يستحق إنه يسكن مع ربنا عشان كده السيد المسيح قال لا تقدروا أن تعبدوا إيه سيدين إما الله وإما إيه إما المال ده الأول جانب في الناحية السلبية الأمر الثاني قال الذي يسد أذنيه عن سمع الدماء يعني إيه يسد أذنيه عن سمع الدماء نعم إنسان ما يسمعش شكوة المظلوم يعني ممكن وهي ليها معنى تاني معنى الدينونة الذي يسد أذنيه عن سمع الدماء يعني يجي واحد يجيب سيرة حد أو يدين في حد صور القتل يا أحبائي مش بس القتل بمفهومه الجسدي إن واحد يقتل سمعة واحد إن واحد يسيء لواحد ده بيقتله بيقتله معنويا بيقتله نفسيا يعني أنا لما أقعد أشخر كده في إنسان قدامك أقول لك ده عمل وسوى وصفته ونعته يعني أنا ممكن أضربك بالقلم دي أسهل من إن أنا يعني أسوأ سمعتك فمن صور القتل إيه ان انسان يقتل سمعة انسان يسوء سمعة انسان فالانسان البار ايه يسد اذنيه عن سمع الدماء يجي واحد يقعد يجيب له سيرة حد يقول له لا معلش انا مش عايز ايه انا مش عايز اسمع ايضا الذي يسد اذنيه عن سمع الدماء إيه يسمع ناس قاعدين يخططوا هنعمل مقلب في فلان هنعمل مشكلة لفلان وهو قاعد يسمع لا الانسان اللي عايز يسكن مع ربنا يسد اذنيه عن سمع الدماء الإنسان اللي يقعد يخطط علشان يعمل عثرات للآخرين ويوقع الآخرين في مشاكل لما أنا أقعد أسمع يبقى أنا ما استحقش السكنة مع ربنا المفروض الإنسان يسد أذنيه عن سمع الإيه عن سمع الدماء الجانب اللي بعد كده قال يغمد عينيه عن النظر للشر السيد المسيح قال سراج الجسد هو الإيه هو العين واحد عينه تيجي كده على الشر يروح ايه مغمض عينيه يغمض عينيه عن النظر للشر لما تبقى عينين الانسان نقية يبقى قلبه نقي والانسان النقي طوبى لانكاء القلب لانهم ايه يعينون الله عشان كده ايوب قال عهدا قطعت على عيني كيف اتطلع لوجه عذراء ريتنا احبائي نتدرب كده على العينين اللي مستحيه ديت العينين اللي تخجل بلاش العينين اللي ايه الفاحصه ديت واحد يبص لواحد كده ايه عايز يقرا حتى اللي جوه في قلبه لكن في واحد تاني تلاقي عينه ايه عينين كده مكسوره عينين يغمض عينيه عن النظر للشر حلو ان تبقى لنا العين ديت ده احبائي طريق النجاة من النار الأبدية النار العتيدة أن تأكل المضادين بص يا أحبائي أعضاء جسم الإنسان اللي ذكرت في الآية ديت أول حاجة الرجلين قال السالك ثاني حاجة اللسان قال الإيه المتكلم ثالث حاجة قال اليدين النافض يده الحاجة اللي بعد كده اتكلم عن الودان قال يسد أذنيه الحاجة اللي بعد كده اتكلم عن العين قال ايه يغمض عينيه بقت كل اعضاء جسم الانسان ايه بتعمل لحساب ربنا عشان كده معلمنا القديس بولس قال ايه كما قدمتم اعضاءكم الات اسر الخطية قدموا اجسادكم الات ايه الات بر الله العينين اللي كانت تبص على حاجة وحشة تبتدي العينين دي تبقى تشتغل لحساب ربنا الودان اللي كانت بتسمع وشيات وكلام إدانة تبتدي تسمع كلام ربنا اللسان اللي كان بيقول الكلام الملتوي والكلام الوحش يبتدي اللسان يتكلم على ربنا يبقى زي ما قدمت أعضاء جسدي في وقت من الأوقات آلات اسم للخطية المفروض أن أنا أقدمها آلات إيه آلات بر لله دوت يا أحبائي وصف الإنسان اللي عايز يسكن مع ربنا يقدس جسده بالكمال لله طيب الجزء الثاني هيبتدي يوصف السكنة نفسها مع ربنا شكلها ايه العيشة مع ربنا شكلها ايه قال في العدد 16 هو في الاعالي يسكن حصون الصخور ملجأه يعطى خبزه ومياهه مأمونة اول حاجة السكنة مع ربنا قال ايه هو في الاعالي ايه يسكن ربنا ساكن فين ساكن في الاعالي صلي في القداس ربنا ساكن الاعالي والناظر للايه للمتضعات طب الانسان اللي يعيش هذه الحياة اللي يسلك هذا السلوك يسكن مع ربنا فين في الأعالي حيث أكون أنا هناك يكون خادم السكنة في الأعالي يعني الإنسان يسكن في الله سكن الفرحين جميعهم فيك الله واحد يسكن في ربنا سكن الأعالي الإنسان يسكن في حضن القدير تحت ظل جناحيه اشتهيت الجلوس أولا من جهة الأبدية آه الإنسان البرد هيسكن مع الله للأبد في السماء طيب وهو لسه على الأرض الإنسان اللي يعيش هذه الحياة يعيش كما في إيه كما في السنة حتى لو هو لسه ايه لسه قاعد على الارض انسان عايش وكل فكره وكل قلبه وكل انشغاله عينيه ليه ما بتبصش المناظر الوحشه عشان عينيه مشغوله بالسمع ودانه ليه ما بتحبش تسمع كلام وحش عشان ودانه مشغوله انها تسمع كلام ربنا لسانه ما بيتكلمش في الاباحات ليه لان لو اتكلم في الاباحات ما عرفش يكلم ربنا اليوم اللي اللسان يلخبط يروح ما عرفش يقف يصلي ليه لان الكنيسه هو قال كده قال ما ينفعش يطلع من ينبوع واحد ميه مالحه وميه ايه وميه حلوه اللسان اللي يطلع كلام أباحة كلام الصلاة ما يطلعش ما يطلعش فاللي اللي بيقدس نفسه بالكامل لله كده ده حتى وهو على الأرض ساكن فين ساكن في السماء ساكن في الأعالي حصون الصخور ملجأه الحصن بتاعه هو مين صخر الدهور اللي هو مين اللي هو السيد المسيح علشان كده قال يعطى خبزه الإنسان اللي زي كده ياخد ايه ايه الخبز اللي هياخده جسد ربنا ودمه ياخد خبز دي ممكن ياخد خبز الله الهي دي تعود على ربنا او ياكل خبز يعني هو يتناول بس بيتناول باستحقاق الانسان اللي تايب اللي عايش هذه الحياة دي مكافأة الابرار ربنا يشبعه بانه يعطيه جسد ودمه ايه تاني قال مياهه مأمونة اساس احتياجات الجسد ايه الاكل والمية طب الحياة الروحية ايه العماد الرئيسي بتاعها اول حاجة جسد ربنا ودمه اللي هو قال عنها ايه يعطى خبز طب الحاجة التانية المية اللي هي ايه قلنا المية تشير للايه للروح القدس ادي العماد التاني للحياة الروحية نمرة واحد جسد ربنا ودمه نمرة اتنين عطية الروح القدس عشان كده قال مياهه مأمونة المية دي اللي هي مية الراحة الروح القدس لما يجد انسان زي كده يسكن فيه مطمئنا مياهه مأمونة يفضل الروح القدس ايه بيقوى بيزيد داخل هذا الانسان مياهه مأمونة يعطى خبزه ومياهه مأمونة دي تفكرنا بشعب إسرائيل لما كان في البرية وكان ربنا بيديهم إيه المن يعطى خبزه والمياه المأمونة كان بيديهم إيه بيديهم الصخرة طبعا من جهة المعنى الحرفي أشعية بيتكلم على الناس اللي هيحتموا في أورشليم وقت مجيء سنحريب اللي هيبقوا موجودين جوه أورشليم دوت هو في الأعالي يسكن ساكن في متحصن في صخر الدهور في حماية إلهية وهم جوه أورشليم ربنا بيطمنهم هيلاقوا أكل ويلاقوا شرب ده من جهة المعنى الحرفي يقول الملك ببهائه تنظر عيناك طريان أرضا بعيدة أشعيا بيصور يوم الخلاص من عاشور إيه المعنى الحرفي الملك ببهائه تنظر عينيك يقصد حزقية حزقية أول ما سنحريب جه حزقية راح اعتزل راح اعتكف دخل في الهيكل في صلاة بيتذلل قدام ربنا يوم الخلاص لقوا حزقية طالع من الايه طالع من المخدع بتاعه طالع من الخلوة بتاعته فبيقول لهم في اليوم ده ايه الملك ببهائه ايه تنظر هتشوف حزقية هو طالع من الايه من الاعتكاف بتاعه طريان أرضا بعيدة الأرض البعيدة قلنا لما كانت أشور محصراهم فكانوا كله قاعد جوه البيوت والشوارع فاضية يوم ما أشور انكسرت فكل الناس طلعت وبدت تنطلق في الشوارع وتنطلق في في الطرق فبيوصف يوم الخلاص من أشور ده المعنى الحرفي طب المعنى الروحي قلنا بيوصف الإنسان اللي سالك بالحق متكلم بالاستقامة فبيقول له إيه الملك ببهائه تنظر عيناك اللي يعيش هذه الحياة يستحق ان هو يرى مين شوف مين الملك ملك الملوك سكنة في السماء دي ايه الملك ببهائه تنظر نشوف ربنا في ايه في مجده حتى وهو لسه عايش على الارض يا احبائي يشعر بحضور ربنا يشعر بايد ربنا في انسان يعني ما يحسش بايدين ربنا في حياته يقول لك فين ربنا انا مش حاسس بايد ربنا اقول لك راجع الايه الخمس نقط اللي احنا قلناهم في النواحي الإيجابية وفي النواحي السلبية لو أنا مش سالك بالحق لو أنا مش متكلم بالاستقامة لو أنا ما برجعش عيني عن الشر لو أنا ما بخليش وداني تسمعش الوحشات والأباحات أقول لك لو عملت كده تحسي بحضور ربنا لكن ازاي يبقى الانسان مغموس كل جسده كده في خطايا ويقول لك انا فين ايد ربنا مال ربنا سابني لا ربنا ما سابناش الله قريب ان تركتموه يترككم هو هو معانا بس علشان احنا انشغلنا عنه علشان بقى الجسد كله الخطيه هي اللي بتحركه فمبقاش الانسان شاعر بحضور ربنا لكن لما الانسان يعيش الحياه المقدسه ديت تنطبق عليه الايه الملك ببهائه ايه تنظر عينيك ايه تاني قال له تريان ارضا بعيده ايه الارض البعيده ديت السماء علمنا بولس الرسول وهو في الجسد شاف ارض بعيده شاف ايه الفردوس التمة التالتة أرض بعيدة قوي ده المدار الغلاف الجوي مش عارف قد ايه البعد بتاعه عن الأرض وبعد كده الفضاء الخارجي حاجة ملهاش ايه حاجة ملهاش آخر طب ده بولس بقى شاف أرض أبعد من كده أبعد من الغلاف الجوي وأبعد من المدار الخارجي للأفلاك لكن شاف الايه الفردوس السماء الثالثه قديس يوحنا طلع أبعد من كده شاف إيه شاف مسكن الله مع الناس والشريم السمائية طريان أرضا بعيدة اه طبعا السيد المسيح السماء كلها سماء بس الدرجات ايه درجات التمتع بربنا والقرب بربنا والاحساس بربنا طبعا هتختلف من واحد للتاني نجم يمتاز عن نجم في المجد لذيذة أو الآية اللي الملك ببهائه تنظر عينيك شوف يا أحبائي ربنا إزاي يشجع أولاده على احتمال الألم على احتمال الضيق إيه السند قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق طب ربي إيه اللي يسند إيه اللي يقوي قال في نهاية الرحلة ديت إيه هتشوفوني الملك ببهائه تنظر عيناك عشان كده القديس يوحنا قال كل من عنده هذا الرجاء ان هو في آخر المشوار دوت هنتقابل ونشوف بهاء المسيح ومجده كل من عنده هذا الرجاء به إيه يطهر نفسه كل ما تتقابله عثرات تقابله خطايا الله طب خطايا طب ده أنا أخجل منه في مجيئه إزاي أتقابل معاه و... وأنا متلخبط كده فكل ما الواحد حاطط قدامه الرجا دوت دي تخلي الواحد يعيش محترس يخلي الواحد يحتمل آلام يحتمل ضيق ايه حاطط قدامي هدف ايه الهدف الملك ببهائه تنظر ايه عيناك بالظبط يا احبائي تصوروا زي واحد بيعبر كده نفق مظلم واخر النفق ده هيطلع للايه هيطلع للنور اه دي حياتنا في الارض كده في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انه في نهاية المشوار ايه الملك ببهائه تنظر عيناك كفاية احبائي ان الانسان يضع في ذهنه انه في نهاية الرحلة حيرى المسيح وجها لوجه حينئذ نراه كما هو ديت كفاية انها تهون على الانسان اي تعب واي ضيق واي الم اكبر مكافأة يا احبائي ايه هناك نرى الله على الرأي مع القديس أوسيوس الملك ببهائه تنظر عينيك يقول في العدد 18 قلبك يتذكر الرعب أين الكاتب أين الجابي أين الذي عد الأبراج لما نطلع نسكن في الأعالي مع ربنا لما نجتاز الوادي الدموع دوت لما نجتاز المال النفق المظلم لما عينينا طريان رب الجنود الواحد بقى ينسى كل التذكارات بتاعة الرعب بتاعة زمان الخوف فين الكاتب معنى الحرف يقصد يوم الخلاص من أشور يجي الشعب بقى يفتكر فين الكاتب فين اللي كان مكلف بأعمال الصخرة من قبل ملك أشور خلاص انتهى فين الجابي فين اللي كان جاي من عند ملك أشور يفرض علينا ضرائب خلاص انتهى فين اللي كان بيعد الأبراج بتاعة أسوار أورشليم علشان يهدها خلاص كل دوت انتهى ده بيوصف يوم ايه يوم الخلاص من أشور طب المعنى الروحي مين الكاتب بعد ما الإنسان يخلص مشوار الحياة دوت ويطلع يتقابل مع ربنا الملك ببهائه تنظر عينيك تقعد تتذكر بقى فين الكاتب فين الشيطان اللي كان ماسك لي سجل وكل ما اغلط يقول لي اكتب لك الخطية كل ما اغلط يروح كاتب لي خطية خلاص يوم ما اتقابل مع ربنا كل الصك بتاع الخطايا ده ايه اتمحى اين الكاتب أين الجابي الشيطان اللي كان عايز يستعبد الإنسان وكان كل ما الإنسان يقع في خطية الشيطان عايز يربط فيه علشان يستعبده أكتر عايز يستعبد الإنسان بكامله للخطية خلاص انتهى أين الذي عد الأبراج فين الشيطان اللي كان قاعد يرصد أبراج الحماية بتاعتنا الصلاة برج حماية الصوم برج حماية المطانيات برج حماية الشيطان كان يقعد كده يترصد بالإنسان عايز يهد الأبراج دي يقاوم الصلاة يقاوم الصوم يقاوم المطانيات بعد ما الإنسان يطلع وعينيه ترى بهاء رب الجنود فيقعد بقى إيه التذكارات القديمة تخطي خلاص مفيش شيطان مفيش خطية مفيش كاتب مفيش جابي مفيش اللي بيعد الإيه الأبراج يقعد يتذكر التذكارات القديمة ديت قلبك يتذكر الرعب أين الكاتب أين الجابي أين الذي عد الأبراج بعد التمتع بالخلاص يا أحبائي لا يعود يذكر الشدة موضع اللي في السماء خلاص تنتهي بقى منه الألام تنتهي منه الأحزان تنتهي منه الضيقات الموضع الذي هرب منه الايه الحزن والكآبة والتنهد قلبك يتذكر الرعب أين الكاتب أين الجابي أين الذي عد الأبراج صار يا أحبائي كده لو واحد مثلا راكب عربية مثلا وفي الطريق مثلا كان في حادثة يعني هيضيع فيها المعروف انه جسد, جسد الانسان ربنا في تكوين الانسان كده اول ما الانسان يقع في خطر في غدد كده تفرز مادة في الدم اسمها الايه الادرينالين الادرينالين دي يخلي الايه الدم يتدفق القلب يشتغل جامد فالدم يوصل للمخ جامد فكل مراكز المخ تنتبه والدم يجري في العضلات فيبقى الانسان في حال تحفز يبقى تركيز كامل لغاية ما الانسان ايه يعدي من المزنق من الضيقة دي من التجربة من الفخ دوت صار بقى واحد بقى راكب عربية وإيه وفي حادثة كده قدامه وكان هيضيع فيها و... والإدرينالين اشتغل فإيه نجا من الحادثة دي أول ما يوصل البيت أول ما يشوف أهله يقعد يعيط حصل معاكم الموضوع دوت يبقى رحت بقى خوف شديد جدا أي موقف يعني في خوف أول ما أدخل البيت أشوف بابا أشوف ماما أشوف أختي أشوف أخويا أروح منهار في العياط اهو بالظبط هو ده اللي ربنا بيوصفه في الآية ديت فرح بقى الإنسان في العالم العالم مليان ألام مليان ضيقات مليان تجارب كل ما ربنا يلاقي الضيقات بتزيد يدينا الايه الادرينالين دوت ايه الادرينالين اللي بيديه لنا ربنا عمل الروح القدس يبص ربنا فينا مادة الايه الغدة دي موجودة جوه بس بتنشط في وقت الايه يعني مادة الادرينالين دي مفروزة بنسب معينة في الجسم لكن في وقت الخطر بت ايه بتزيد اهو ربنا كده الروح القدس ساكن جوانا اول ما يجي الخطر الروح القدس يروح ايه مزود الادرينالين الالهي فالانسان يبقى في حال يقظه في حال انتباه يفضل الانسان كده لغايه ما يخلص مشوار الحياه اول ما نطلع السماء ونشوف وش ربنا ايه نبكي يروح ربنا يقعد ايه يمسح الله كل دمعه من عيونه هو ده اللي حصل مع الانبا انطونيوس الانبا انطونيوس كان في مره كده قاعد يجاهد والشيطان قاعد يعكسه فاي يقعد يروح الشيطان ايه مخلي الجماعه اللي جنبينا يعلوا صوتهم فيروح طالع للجماعه اللي جنبنا يا جماعه اسكتوا ما تعملوش صوت كان عم انطونيوس الشيطان بقى ما كانش جنبه ناس فكان يعمل ايه الشيطان يخليه يجي قاعد يروح ايه طفيله اللمب يقول عم انطونيوس يولع اللمب يجي يرجع يقعد على الخوص يروح مبحطل الخوص يروح لمم الخوص يروح طفيله اللمب ففضل مع كل واحد الشيطان بيعكسه بطريقه ففضل الأنبا أنطونيوس كده وبص لقى في ملاك واقف فبص الملاك وقعد يعيط هو طول ما هو قاعد يجهز رايح يولع في اللمبه يقول يعمل في الخصوص اول ما شاف الملاك فصعب عليه انت انت سايبني ليه كده؟ فاول ما الانسان يطلع قدام ربنا بقى ويبتدي يتذكر الخطر اللي هو كان فيه والتجارب اللي مر بيها يقعد يبكي فربنا يقعد ايه؟ يمسح الله كل ايه؟ كل دمعه من عيونهم انا انا معزيكم ايه؟ يقول الرب قلبك يتذكر الرهب أين الكاتب أين الجابي أين الذي عدى الأبراج الشعب الشرس لا ترى مين الشعب الشرس ده الشيطان لما نطلع نسكن في الأعالي لما المشوار يخلص خلاص مش هنشوف الشيطان ده مرة تاني أيضا الشعب الشرس لا ترى الناس الأشرار يعني ولاد ربنا على رأي ما قال الكتاب المقدس عن لوط كان البار بالنظر والسمع ساكنا بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البارة بأفعالهم الأثيمة ولاد ربنا لما يشوفوا الناس الأشرار ويشوفوا الحاجات الوحشة بتاعتهم يبقوا تعبانين عارفة زي ولد كده يعني ايه متعود على حياة راقية كده شوية يشوف الناس اللي بيتعاملوا بالعنف وبالزعيق وبالشتيمة يعيط وينزعج منهم ناس وحشين ناس أشرار أولاد ربنا كده أحبائي على مستوى الروح ينزعجوا من الصوت العالي ينزعجوا من الشتيمة ينزعجوا من الخبث ينزعجوا من ال ال الشر اللي موجود في العالم طب أول ما يطلعوا السماء ربنا يقول لهم إيه الشعب الشرس إيه لا ترى مش هتشوفوا الناس الأشرار دول مرتين الشعب الشرس لا ترى الشعب الغامض اللغة عن الإدراك العيي بلسان لا يفهم الشعب الغامض اللغة عن الإدراك يعني يقصد أن ولاد ربنا بيتكلموا بلغة غريبة عن لغة العالم لغة ولاد ربنا المحبة لغة غريبة عن العالم الشعب الغامض اللغة عن الإدراك تكلموا الناس بتاع العالم عن المحبة عن التسامح كلام يبقى غريب على إيه كلام غريب على مسامعهم يقول في العدد عشرين انظر صهيون مدينة أعيادنا عيناك تريان أورشليم مسكنا مطمئنا خيمة لا تنتقل لا تقلع أوتادها إلى الأبد وشيء من أطنابها لا ينقطع طبعا المعنى الحرفي يقصد أنه بعد الخلاص من أشهر تبتدي بقى مدينة أورشليم أو مدينة صيون تتزين تاني بالاحتفالات بالنصرة تتزين بالاحتفالات الدينية فبيقول انظر صهيون مدينة أعيادنا شوف صهيون يوم النصرة ديت يوم الفرح يوم الخلاص من أشهور لكن طبعا المعنى الروحي زي ما بنقول هو بيوصف حال الإنسان البار في السكنة في الأعالي قديس يوحنا كتب في رسالته كده قال إن إحنا ما رأيناه بعيوننا وما شاهدناه وما لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة نخبركم بنخبركم ليه اللي احنا شفناه كأنكم انتوا ايه كأنكم انتوا اللي شفتوه فالقديس يوحنا نظر لنا مدينة صهيون مدينة أعيادنا ويجب يا أحبائي أن احنا نقبل هذه الرؤية بالإيمان لألا نعمل زي شعب إسرائيل لما راحوا يتجسسوا أرض كنعان فيشوع وكالب قالوا لهم إيه قالوا لهم شفنا المدينة وشفنا الخير اللي فيها وشفنا المجد اللي فيها فعلا زي ما بيقول ربنا أرض إيه تاكل لبن وعسل طب السؤال هل نقبل شهادة يشوع وشهادة كالب اللي شافوا بعينيهم ولا نقول لا لازم احنا كمان ايه نشوف فالقديس يوحنا شاف لنا السماء نظر لينا صهيون مدينة أعيادنا نرجع نقرا سفر الرؤيا قال رأيت أورشليم الجديدة نازلة من السماء كعروس مزينة لرجلها وصف لينا جمال أورشليم أسوارها وأساساتها مدينة كلها من الذهب وصف لينا المنظر فالقديس معلمنا أشعياء النبي لما بص للمنظر ده فبيقول لنا إيه انظر صهيون مدينة أعيادنا هو شايفها وبيقول لنا إيه بصوا كده شايفين جمال مدينة صهيون شوف يا حبائي فرح ولاد ربنا قلنا نمرة واحد الملك ببهائه تنظر عينيك هنشوف يعني ربنا الأمر الثاني ننظر صهيون مدينة أعيادنا صهيون ديت إيه ديت جماعة القديسين والملائكة والأبرار فدي فرحة ولاد ربنا إن إحنا نرى إيه نرى صهيون مسكن الله مع الناس عيناك تريان أورشليم مسكنا مطمئنا أورشليم مسكن الله مع الناس ده إيه مسكن مطمئن ليه مسكن مطمئن ليه ثابت قال لا تقلع أوتادها إلى الأبد وشيء من أطنابها لا ينقطع يوصف منظر خيمة الخيمة يبقى لها كده أوتاد وحبال كده تتشد للأرض والحبال دي هي أساس ثبات الخيمة فهو بيقصد يقول ايه لا تقلع أوتادها إلى الأبد الوتد اللي بيتحط في الأرض عشان تشد فيه الخيمة وتد ثابت وشيء من أطنابها الحبال اللي بتشد الخيمة للوتد لا ينقطع تبقى خيمة ثابتة فهو بيشبه ثبات مدينة أورشليم إيه مدينة ثابتة ليه ثابتة يا أشعية قال لأنها مؤسسة على مين على صخر الدهور ثابتة إلى الأبد مدينة ثابتة يعني مدينة لا يمكن للعدو أن هو يقتحمها بل هناك الرب العزيز قال كفاية ان احنا هناك لينا ايه هنشوف مين هناك هنشوف الرب العزيز الرب اللي صار لينا بر وسلام مع الله الاب هناك الرب العزيز سر تعزية الكنيسة يا احبائي ان احنا هناك ايه نرى الله زي ما القديس اغسطينوس بيوصف مدينة اورشليم فقعد يوصف يوصف جمال اورشليم وفي الاخر قال ايه أجمل ما في أورشليم إيه إن هناك نرى الله بل هناك الرب العزيز وجود ربنا أحبائي في وسط أورشليم هو سر جمال أورشليم هو سر تعزية ولاد ربنا هو سر فرح ولاد ربنا مخلصنا في وسطها فلن إيه تتزعزع لنا أنهار وترع واسعة الشواطئ لما شاف جمال أورشليم وفرحة أورشليم وسلام أورشليم والتعزية في كل أورشليم قال دي عاملة زي أنهار وشواطئ حاجة ملهاش أول ولا آخر نفس المنظر اللي شافه حسقيال النبي قال رأيت بحر سباحة إيه بحر لا يعبر فشعي شاف المنظر إيه لنا أنهار وترع واسعة الشواطئ بحر ملهوش آخر إيه الفرح اللي في السماء ده إيه آخرته ملهوش آخر التعزية اللي في السماء ايه اخرتها ملهاش اخر الحياة اللي في السماء ايه ملهاش اخر لنا انهار وترع واسعة الشواطئ عشان يصور اتساع هذه الطرق والشواطئ ديت بيقول ايه بل هناك الرب العزيز لنا مكان انهار وترع واسعة الشواطئ لا يسير فيها قارب بمقذاف وسفينة عظيمة لا تجتاز فيها عايز يبين اتساعها قال ولا حتى مركب بمقداف ولا مركب بشراع تعرف تجيب ايه تجيب الآخر بتاعتها يعني حاجة ملهاش إيه حاجة ملهاش آخر أيضا يا أحبائي بيقول مكان أنهار وترع واسعة الشواطئ لا يسير فيها قارب بمقذاف وسفينة عظيمة لا تجتاز فيها لألا العينين أو الودان تف تفهم إنه إيه أنهار يعني بحر ومية وترعة وشاطئ قال لهم لا دي أنهار بس المراكب ما بت إيه ما بتمشيش فيها أمال إيه الأنهار ديت يا أشعياء قال دي أنهار الروح القدس ده ماء الراحة اللي بيقصده أشعية ماء الارتواء بل هناك الرب العزيز لنا مكان أنهار وترع وسعة الشواطئ لا يسير فيها قارب بمقذاف وسفينة عظيمة لا تجتاز فيها صور يا أحبائي مدينة أورشليم المدينة متحوطة بجيش سنحريب لو كانت مدينة أورشليم ديت ليها نهر كان النهر ده نمرة واحد طول ما العدو محاصرنا ادينا بنشرب مية من النهر فمش منزعجين نمرة اتنين كان النهر يبقى مانع طبيعي يحصن الايه المدينة يعني تصور لو في مدينة موجودة ومن الناحية ديت في نهر خلاص النهر ضمن ان محدش هيعرف يقتحم المدينة من الجانب دوت والوقت التا... والنقطة التانية ان النهر ده يبقى مصدر ايه مصدر شرب مهما العدو يحاصرنا النهر جنبينا ونشرب ومش منزعجين من مهما طالت مدة الحصار وكأن الشعب في أورشليم يا أحبابي يقول يا ريت كانت مدينتنا مدينة أورشليم بدل ما هي مبنية على الجبل ده يا ريتها كانت جنب إيه جنب نهر كنا شربنا وكان النهر يبقى حماية لينا فأشعية لما سمع الكلمة ديت قال لهم صح أورشليم ما فيش جنبيها نهر لكن لنا أنهار وترع واسعة الشواطئ لا يسير فيها قارب بمقذاف وسفينة عظيمة لا تجتاز فيها انتوا عايزين النهر ليه قالوا عايزين النهر عشان نرتوي قال طب ما احنا عندنا ايه أنهار وترع ملهاش ايه ملهاش أول آخر عندنا الرب ايه يعزي قلوبنا انتوا عايزين الأنهار دي ليه قالوا الأنهار دي تبقى حماية قال لهم طب ما ربنا بنفسه هو ايه هو الحماية بتاعتنا فما تشعروش ان انتوا في حاجة ناقصاكم بل هناك الرب العزيز الرب العزيز ده ايه لنا انهار وترع واسعة الشواطئ الرب العزيز يصير لنا تعزية يصير لنا ارتواء يصير لنا فرح الرب العزيز يصير لنا إيه حماية هناك الرب العزيز لنا مكان أنهار وترع واسعة الشواطئ ولاد ربنا أحبائي حمايتهم في مين حمايتهم في ربنا نفسه مرة واحد راح انجلترا فعاملين متحف كده بيعرضوا فيه الايه الحاجات بتاعة الأسرة المالكة البريطانية فكل حاجة ايه الراجل اللي بيزورهم إيه يقول له مش عارف هنا هندخل مش نشوف تاج من ايام الاسره مش عارف نمره كام من القرن الكام فايه الراجل كان داخل يدخل لها ايه العساكر واقفه و... وكله ايه مش بيحرسوا الاثار الثمينه ديت فقاعدين يلفوا من مكان لمكان من تحفة لتحفة لغاية ما جه الراجل قال لهم دلوقتي هندخل نشوف أثمن ما في المتحف أغلى حاجة في المتحف الراجل بيقول بقى أنا تصورت هدخل هلاقي إيه دبابات بقى جوه ما, ما دخلنا هنا واقفين عساكر وجنود وبتاع للحرس امال بقى أثمن ما في المتحف دي أكيد بقى يعني عاملين لها حماية غير عادية فبيقول دخلت لقيت ترابيزة وفي إيه أربع عمدان محوطين الترابيزة ويا دوبك كده حبل وحاطين إيه تاج في النص الراجل بص كده قال له بقى أثمن ما في المتحف يا دوب سايبينه كده واحد يمد إيده ياخده قال له طب اقرا الورقة اللي مكتوبة ديت فكاتبين ورقة بيقول إيه احذر إنك تلمس الترابيزة لأن في تيار إيه تيار كهربائي يمر لو مديت إيدك هت إيه هيصعقك في الحال فيبان إن هو من غير إيه من غير حماية لكن في الحقيقة ده هو أكثرهم إيه أدي ولاد ربنا كده قال الحماية بتاعتنا مش حماية طبيعية ما عندناش جيوش وما عندناش أسلحة وما عندناش أساليب العالم الملتوي يندفع بيها عن نفسها بس إيه هناك الرب العزيز إيه الرب العزيز ده لنا مكان أنهار وترع واسعة الشواطئ دينا حماية إلهية ملاك الله حال حول خائفي وإيه وينجيهم على أسوارك يا أورشليم أقمت إيه أقمت حراس ولاد ربنا متمتعين بحماية إلهية أكون لها سور نار إيه من حولها فإن الرب قاضينا الرب شارعنا الرب ملكنا وهو يخلصنا الرب قاضينا القاضي يعني مخلص السيد المسيح هو المخلص بتاعنا قاضينا بمعنى الديان السيد المسيح هو الديان بتاعنا الديان بتاعنا ده ايه صار يا احبائي الديان بتاعنا هو ايه هو المحامي بتاعنا هو الشفيع بتاعنا الرب قدينا مين القاضي مين الديان يسوع المسيح طب ما يسوع المسيح هي قال لنا القديس يوحنا ان اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب مين يسوع المسيح البار يبقى الديان بتاعنا هو المحامي بتاعنا طب ما دي حاجة ايه حاجة تطمن صارت لو واحد فينا له قضية وراح ايه ادى القضية دي لمحامي وداخل المحكمة بص لقى المحامي بتاعه هو الايه هو القاضي بس خلاص كده ضمن الايه ضمن القضية الرب قاضينا الرب شارعنا شارعنا يعني هو وضع الشريعة بتاعتنا شريعة العهد الجديد هو مشرع شريعة الكمال زي ما بنقول صلاة الإكليل الرب ملكنا هو اللي ايه هو اللي يملك علينا يملك قلبنا يملك فكرنا الرب قدينا تقول لي طب الحمد لله دي حاجة تطمن إيه المسيح الشفيع هو ايه هو الديان اقول لك بس بشرط يكون هو ايه هو شارعنا وهو ايه ملكنا يعني نمشي بحسب شريعته فبالتالي هو ايه يملك علينا تكون النتيجة هو ايه يخلصنا لما نقف قدامه يوم الدينونة نتمتع بالايه بالخلاص الابدي فان الرب قاضينا الرب شارعنا الرب ملكنا وهو يخلصنا شوف احباء السلسلة اللطيفة دي اول حاجة الرب قاضينا يعني هو اللي يحكم فينا اما انا فاقل شيء فيا ان يحكم فيا منكم او من يوم بشر ومن مين اللي يحكم فيك يا بولس ربنا هو اللي يحكم فيا فهو القاضي بتاعي هو اللي يحكمني لما امشي في سكة يقول لي لا السكة دي غلط امشي في سكة يقول لي السكة دي صح هو القاضي طب بيحكمنا ازاي اي يحكمنا بشريعته صح وغلط على حسب ايه على حسب شريعة ربنا طب لما امشي في شريعة ربنا تكون النتيجة ان هو يبقى ايه ملكنا هو يملك علي لما هو يملك علي اضمن انه ايه يخلصني خلاص ابدي هو ده يا احبائي طريق الايه طريق الخلاص ربنا يقضي بداخلنا يقضي بداخلنا ازاي عن طريق شريعته لما نسلك بحسب شريعته يملك علينا لما يملك علينا ايه يخلصنا لحياة ابدية ده حال مين ده حال الناس الابرار طب الناس الاشرار قال لهم في العدد 23 ايه ارتخت حبالك لا يشددون قاعدة ساريتهم لا ينشرون قلعا بيصور يا احبائي انكسار الاشرار ايه زي سفينة مركب المركب دي تقطعت الحبال بتاعتها ارتخت حبالك فبالتالي السارية بتاعتها عارفين السارية بتاعت المركب الخشبة الكبيرة ديت فالسارية لما دي مش مربوطة بإيه بحبال طب لما الحبال تتقطع تروح السارية إيه مميلة طب لما علشان كده قال لا يشددون قاعدة ساريتهم ال- القاعدة بتاعت السارية مالت طب كانت النتيجة إيه لما السارية تميل مش ممكن القلاع القماش يتشد فقال إيه لا ينشرون إيه قلاعا طب تكون النتيجة المركب دي هيجرى لها إيه هتغرق ادي بيوصف بص بقى بديع شاي دوت بيوصف ايه هلاك الاشرار زي مركب حبالها اتقطعت السريه بتاعتها مالت القلاع بتاعتها مش راضيه تتفرد يعني في مهب ريح يعني مصيرها للهلاك حينئذ قسم سلب غنيمة كثيرة العرج نهبوا نهبا بيصور حال ولاد ربنا فهم في حال نصرة زي ناس بي ايه ياخدوا غنيمة وبيقسموها مع بعضيهم علامة الايه علامة النصر طبعا المعنى الحرفي يقصد ايه يقصد انه سنحريب محوطانا واحنا ربنا هو المحامي بتاعنا هو اللي صار لينا ترع وانهار بلا شواطئ فثمرة الحماية الالهية ديت ان المركب اتحطمت يعني اشور ايه اشور انهزمت طب لما اشور انهزمت خرج شعب اسرائيل حينئذ قسم سلب غنيمة كثيرة ملك اشور لما قام ولقى الجيش بتاعه ميت فهرب فشعب إسرائيل طلعوا يلفوا في الخيام بتاعة إيه بتاعة أشور يقعدوا إيه يسلبوا الغنايم اللي فيها ده المعنى الحرفي حينئذ لما أشور انهزم وهرب قسم سلب غنيمة كثير طلعوا خيام ملهاش أول ولا آخر بتاع ملك أشور ينهبوا فيها العرج نهبوا نهب حتى الناس اللي بتعرج طلعت إيه طلعت خدت لها من الغنيمة ديت ده المعنى الحرفي طب المعنى الروحي يا أحبائي مش كفاية انكسار أشور أما لازم بعد أشور ناخد إيه غنيمة الحته دي حلوة أوي يعني أشور ما حصرانة طب خلصنا من أشور كفاية لا مش كفاية خلصنا من أشور دي خطوة الخطوة التانية إيه ننهب نهيبة طب على مستوى الروح الشيطان محاصر الإنسان مثلا في خطية زي خطية إيه الغضب مثلا غضب طيب ربنا كسر الايه كسر الخطيه ديت والانسان بطل غضب يقول له لا مش كفايه ده انا عايز تنهزم اشور ابطل غضب واخد غنيمه ايه الغنيمه دي ان انا اخد ايه طول انات صبر المسيح يبقى مش بس اشور يتغلب لكن كمان نطلع من الحرب دي بايه واخدين غنيمه محارب بافكار كتيره شريره مش كفايه يا ربي انه ال- الحرب ديت تقل مش كفايه ان انا ابطل افكر افكار شريره لكن انا عايز اقتني لايه الطهارة مش كفاية يا رب ان لساني ما يكونش ما يقولش كلام ادانة وكلام تعيير وكلام عثرات لا ده انا عايز ديت وزيادة الغنيمة ايه ان لساني يقول كلام بر يقول كلام قداسة يقول كلام ربنا يبقى بقت الحرب يا احبائي مش بس انكسار الشر لكن الانسان ياخد ايه ياخد غنيمة حتى العرج العرج نهبوا ايه نهبا العرج دول اللي هم ايه واحد عرج يعني ما بيعرفش يمشي المفروض في الحروب دول ما لهمش نصيب لأن دول ما بيحاربوش ده في نظر العالم الأعرج ما لهوش نصيب في الغنيمة لكن عند المسيح حتى خيرات المسيح لمين للعرج دول الكل مدعو ان هو ياخد من الغنيمة حتى الايه حتى الأعرج عطايا المسيح في متناول الكل العرج نهبوا نهبا حلوة الآية ديت ها ده هتنفعنا خالص دي تنفعنا خالص ده احنا الآية دي نطلع بيها النهاردة كده من اليوم كله العرج نهب نهبا اه اعرج مكسح مش عارف امشي في الطريق الروحي يقول لي معلش حتى الاعرج معايا له ايه له نصيب صاروا كده مثلا لو ايه اب كده داخل البيت مثلا بكيس تفاح وايه وحط التفاح على الترابيزة فالعيال كلهم ايه جريوا كل واحد ايه خطف له تفاحية يعني عنده ولد اعرج فالاعرج يعني ما ايه واخواته بقى اصحاء فكلهم جريوا عبال ما ده وصل للترابيزه لقى الطبق ايه فاضي يجي ابوهم يروح شخص يوم كده كله راجع التفاح كله راح مراجع التفاح يجي يقول للولد اللي معاك تعالى خد يروح منقي احسن واحده وايه ويطلع فرحان خدها بقوته لا دي خدها في حمايه مين حمايه ابوه اه هو كده العرج هياخده بس مش هياخده بشطارتهم هياخده في حمايه مين في حمايه المسيح العرج نهبوا نهبا تعالوا نلف يا أحبائي على العرج اللي في الكتاب المقدس ونشوف النهبة اللي نهبوها واحد من ضمن عرج الكتاب المقدس القديس توما توما كان أعرج في الإيمان إيمان توما كان أقل من إيمان إيه بقية الرسل طب الأعرج دوت نهب له نهيبة كويسة ظهر له المسيح مرة مخصوص وإدى عطية خاصة لمين لتوما العرج نهبوا إيه نهبوا نهبة أيضا يا أحبائي في حياة السيد المسيح العرج نهبه راح السيد المسيح عند بركة حزد بركة حزد دي متجمعة فيها إيه أمراض مختلفة كل ما الملاك يحرك المية الأصحاء الأشداء طبعا هم أصحابهم كلهم مرضى بس يعني إيه الأصحاب بالنسبة لبقية المرض يعني واحد متكسح خالص ما بيمشيش التاني بيزك ده إيه ده يعتبر بالنسبة لهم ال... الصحيح اللي فيهم فدول كانوا ينزلوا البركة يخفوا ويا عين الراجل الأعرى كل لما يقعد يجر في نفسه ما يلحقش 38 سنة قاعد جنب البركة فكانت عطية المسيح لمين للأعرج دوت العرج نهب نهبا هو خد أكبر نهيبة فيهم اللي بقاله 38 سنة ده سمع كلمة المسيح إيه قم احمل فراشك واذهب لبيتك عطايا المسيح يا أحبائي أكثر واحد يتمتع بيها العرج عشان كده قال في العصر المسياني إيه عصر المسيح الم... من من ساعة الصليب حتى لحظة مجيء المسيح الثاني العصر اللي احنا فيه ده هو ده العصر المسياني في العصر المسياني دوت مين اللي أكثر واحد يتمتع بعطايا المسيح العرج عشان كده قال يزداد البائسون فرحا بالإيه بالرب أكثر ناس يخطف عطايا المسيح الإيه البائسين دول العرج العرج نهبوا نهبا حلو يا احبائي الواحد ينهب من النهبة دي حقيقي الواحد يقف كده كل يوم الصبح قبل ما ينزل البيت يقول لربنا يا رب النهاردة مثلا أنا عندي امتحان اديني يا رب من حكمتك حكمة بينهب ايه ما هنعرج انا رايح امتحان وما اعرفش فانت يا رب ايه اديني حكمة انا رب النهاردة رايح كده في مناقشة مع ناس وانا ايه ما عنديش صبر فايه اعرج عايز ينهب شوية من ايه من صبر المسيح اديني يا رب حبة صبر انا رايح اتقابل مع انسان انسان شديد وقاسي وفي مواقف قديمة ما بيني وما بينه وما فيش يا رب في قلبي محبة وانت اله المحبة ينهب له حتة من محبة ايه من محبة ربنا يقف الواحد الصبح كده يقعد ينهب شوية محبة على شوية حكمة على شوية طهارة يسندوه في الايه ما هعرج ما لو مش هعرج هيجي ايه لا ده احنا احنا شطار المسيح اقنوم الكلمة هيروح يقعد مع الناس يقول يا رب ننهب منك حتة كده ها ادينا شوية كلام ايه ادينا شوية كلام نقوله العرج نهبه ففي عصر المسيح العرج هم اللي ايه هم اللي متمتعين بعطايا كثيرة عشان كده في حياة داود النبي لقينا واحد اعرج نهب له نهيبة تمام مين دوت ما في بوشس ما في بوشس ده كان اعرج فداود النبي بعد ما استقر بيه الحال واقام في القصر فقال ايه دوروا لي كده على حد من عيلة شاول إيه اصنع معاه معروف من اجل يونسان فقالوا له ما فيش غير ايه عيل صغير اسمه ما فيبوشس الواد ده من صغره وهو ايه لما الاعداء هجموا المرضعه بتاعته جت تاخده وتجري راح واقع على رجليه فمتكسح اعرج قال لهم طب هاتوه والاعرج ده يا احبائي ياه ده الاعرج نال ما لم يناله يونسان القوي يونسان كان مات في الوقت دوت الاعرج دوت جابه داوود وقعده على ايه على الميدة بتاعته ياكل خبز الملك كل يوم العرج نهبه ايه نهبه نهب ما, ما, ما تمتعوش بالعطية دي الأصحاء تنبع بيها العرج أيضا شفنا أعرج سفر الأعمال مين الراجل المقعد اللي قاعد على باب الإيه باب الجميل نهب له برضه نهيبة كويس كديس بطرس هو داخل قال له إيه باسم يسوع المسيح الناصري قوم وامشي قام الراجل يتنطط إيه العرج نهب نهبا فإنجاز الآية اللي هنقولها دي طباكم أيها العرجاء لأنكم تنهبون الأعرج هياخد له ايه نهيبة كبيرة قوي ولا يكون ساكن انا مرضت الشعب الساكن فيها مغفور الاسم شوف حال الابرار يا احبائي اللي ساكنين في الاعالي ايه قال لا يقول ساكن ما فيش واحد هيسكن في السماء يقول انا ايه انا مرضت ليه خلاص ما فيش مرض اصله في السماء المرض دوت بسبب الخطية الامراض دي البني ادم بيمرض ليه بسبب الخطيه طيب في السماء قال الخطية لا تكون فيما بعد خلاص ما فيش خطية وما فيش في السماء ايه مرض مش هنعيا في السماء ويجي لنا برد ونعطس ما فيش الشغل دي لا يقول ساكن انا مرضت عشان كده احبها لما بنصلي في الكنيسة وشية المرضى اوعى تفتكروا شية المرضى ديت مرضى الجسد مرضى الجسد دي ده انتوا لو تتأملوا في كلمات أشية المرضى في صلاة ذاكر كلها كلمات روحية بالدرجة الأولى بتخص مرض النفس مرض الروح أكتر منه بكتير جدا مرض الإيه مرض الجسد أروع ما في السماء يا أحبائي قال إيه الشعب الساكن فيها إيه مغفور الاسم كل اللي ساكنين في السماء ناس إيه مغفورة خطاياهم طوبى للذي غفر اسمه وسترت إيه خطيته ليه ليه طوبى ليه يا داود قال ده هيسكن فين هيسكن في السماء الشعب الساكن فيها مغفور الاسم زي ما قال للراجل المفلوج تقي يا بني ايه مغفورة لي خطاياك اول ما قال له مغفورة خطاياك قاموا راح لفين لبيته فاللي داخل البيت ده داخل خطاياه ايه خطايا مغفورة الشعب الساكن فيها مغفور الاسم ولا يقول ساكن أنا مرضت الشعب الساكن فيها مغفور الاسم عشان كده قال المزمور بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته ايه حسناته قال الذي يغفر ذنوبك ايه تاني الذي يشفي سائر أمراضك لا يقول ساكن أنا مرضت الشعب الساكن فيها مغفور الاسم عشان كده أحبائي طوبى لمن يسكن في ايه في النار الآكلة طول ما لمن يسكن في الوقائد الأبدية ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين